صندوق الدنيا هي
بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري لو تفهم كل قصدي أوهب لك نص عصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لم ويتفرج يا سلام بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري بانوراما دنيا دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصر لو تفهم كل قصدي أو هبلك نص راسي واكتب لك الوصية على بلاح الحمام واتفرج يا سلام لم واتفرج يا سلام الشحاتين
شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام على فرقة جوجان مشي جوا الزحام شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام على فرقة جوجان مشي جوا الزحام الطبلة والربابة والرفع كلام يا شحات الكلام عادت ويلي كلام الطبلة والربابة ونفع كلام يا شحات كلامنا عادت ويلي كلام لو كل بق كلمة هتلاقوا المرعى واتفرج يا سلام لما عزملها يا سلام الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة لوليها قرا للقلب الصخري الحجري الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دونها قرة للقلب الصخري العالمي فيما الإحسان وحتاما في قوم أكلوا أقواما فيما الإحسان وحتاما في قوم أكلوا أقواما بالسحت وبالباطل عاما وسنينا بصدور القمر
أصعد الكيل أسادا والجود بشر بزيادة قد صعد الكيل أسادا والجود بشر بزيادة والهم لحاف ووسادة يخلقنا إلى عاد الفجر الحمد لرب المقتدر يا طرة للقلب الصخري الحنين
قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا واليوم تراهم قد تبعوا دون التخفيف أو الحذر
بصير القوم زاكا وجميع الزال قدا فقير القوم زاكا وجميع الزال قدا لا يدخلون الغدا بل يسمع لهما قال كالصبر الحمد لرب المقتدر وسلام الله على البري الحمد لرب المقتدر وسلام الله على البري واللعنة تهدي يا طرا للقلب الصخري الحلم
فغني القوم ومولاه لا يمنح شيئا إياه فغني القوم ومولاه لا يمنح شيئا إياه غير الترحيب برؤياه جوعا والكرب الكفر
ويضيع الحب المكنون ويشيع الحب المكنون ويضيع الحب المكنون ويشيع الحب المكنون ويذاع السر المكنون بفضيحة سكان القدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على المدين الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على المدين واللعنة نهديها كلها للقلب الصخري الحجري
سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي فإذا لم نعطي ولم ترد سأموت غريقا في ظهري نستئن من العيش بثوب الفقر من الخيش نستئن من العيش بثوب الفقر من الخيش السيد يمشي بالجيش مزروعا في ثوب الفقر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر واللعنة نوريها طرا للقلب الصخري الحجري
قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراها قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراها فازدادوا غلاء كثرا ككرهنا أقوى النصير الحديد وصلاة الله على البديل الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البديل واللعنة نوديها ضرا للقلب الصخري العاري
فزورة
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام سمك لبن بصل طماطم بصل عدد وكام مساوي حزب حاكم وهذه انتهاء سلك لبن طماطم بصل عدد وكام تساوي امتحان وهذه انتهاء ولسه نشوف خلاص المدام الوعيدة واتفرج يا سلام لم وافهمها يا سلام
واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر روح على فين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر روح على فين كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير ولا إن الشلية مواهبها مالي شوية وانا ان الشلية مواهبها ما شوية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية هلا بينا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله هلا بينا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله على مجلس أنت الشيلة بقى رئيس فرقة كبير واحد بقى التمويل تفتكروا ده يطلع مين الحوار
وتفرج يا سلام وتفرج يا سلام.
سلطان السلطانية حكم بلاد ميلاد عندك يا سلام وتفرج يا سلام.
سلطان السلطانية حكم بلاد ميلاد حرم فيها المنايا حل فيها الخراب بشش وين عينك وأيام الكلام حرم فيها الحلال يحل فيها الحرام بشش وعيني عينك وأيام الكلام وبالكلام ورحلة والذمة قلب عبد ويتفرج يا سلام لم على العيشة يا سلام
دوار دوار عيشة الفقير مرار دوار دوار دوار عيشة الفقير مرار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار دوار دوار دوار عيشة الفقير مرار دوار دوار دوار عيشة الفقير مرار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار أرزاق الناس سهيلة وكلاب الغاب خضار أرزاق الناس سهيلة وكلاب الغاب خضار وحمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار حمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار كل جيش بالعيش بيحلى كل قلب له مدار والجيش العيش بيحلى والعلم له مدار ان كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دنيا والدور يدور عمار ان كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دنيا والدور يدور عمار اذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار إذ هذا كله هجرة ومن غير انتظار يحزقش حاجة نكتة فيسميها الحوار يحزقش حاجة نكتة فيسميها الحوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار من أول المدار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار
أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه كل عام وانتم بخير النهارده في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة إلا في السياسة لا إحنا آه ديمقراطية بس في حدود الحدود تيجي شلة ماركسية أو مزايد أو حقود كل عام وانتم بخير في كلام عن مشكلات هما مالهم بالبلد حد جاع او حد مات كل مولود ولد فيه تفاوت في المعايش ايوه بس الحقد عيب والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب كل عام وانتم بخير اما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا يبعتوا لي وفد منه ما اقتنعش هفرمه واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه يجي واحد مش فاهم لي يعني ايه هنقسمه كل عام وانتم بخير فامشوا احسن من سكات على الحوار المستقيم احنا برضك فلاحين نعرف العيب من قديم واحنا مجتمع سلام والسلام يعني السرور والتسامح والظهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في القصور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي شارات المرور والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يسور والجعان يبوس إيديه لو يبات من غير فطور ليه؟ لأن الشكوى عيب والنجوم غير البدور هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في نهاية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم
زليخة وجوزيف شوف عندك يا سلام لم بالفرج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوز فنجان شوف عندك يا سلام لم وتفرج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوز فنجان تروت وراوتها ما فيش أي كلام بلا سيخ عزيزة ولا جوز حرام دي رمي ولا وانت ما فيش أي كلام بلا سيخ عزيزة ولا جوز حرام ولا العزيز مغير أو راضي بيهود ولا يا سلام لا معكوزة يا سلام قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي طعم أمره لذيذ هويته يا عزيز هويته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي طعم أمره لذيذ هويته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال وراش استقلال تبحر بالمعيز لغيته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال ورشق سفلان تضحك بالمعين بغيته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين حلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين حلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز وصحلي اللذيذ فاتي عبد العزيز غمسته يا عزيز ورقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز وصحلي اللذيذ فاتي عبد العزيز غمسته يا عزيز فهمني الواد اوان خلع من من كلام فهمني وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالذين فادي عبد العزيز غمسته يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالذين فادي عبد العزيز غمسته يا عزيز فهمت الواد اوام خلع من دون كلام فهمت الواد اوام خلع من دون كلام دخل الوزير ونام وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعين عشانك يا عزيز انا ويا المعين تطير صهيونين وطغينا ومديرين بحبك يا
واسنا يا عزيز واسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالعزيز فارن عبد العزيز خمسته يا عزيز رقصنا يا عزيز واسنا يا عزيز رقصنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالعزيز فارن عبد العزيز خمسته يا عزيز
فهمني الواد اوام خلع منه الكلام فهمني الواد اوام خلع منه الكلام دخلنا وزب ونام وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعيز عشانك يا عزيز انا ويا المعيز خطأت وصحيحية طلعنا والإنجليز بحبك يا عزيز وأعزك يا عزيز بحبك يا عزيز سيما
فرد يا سلام أبدأ بالأوعجوز حفاكم بالمكان مخرج الروايح ومكبد الزكام صواريعية من توليد المنام من مخرج الروايح ومكبد الزكام عند الصواريعية من توليد المدام والكل لك خاطرك واخد مليون وسام ويتفرج يا سلام لمعة سيما يا سلام الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغى عيون والفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغى عيون يا خسارة الفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون عيل طنهان بشبابه مغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون عيل عيل طنهان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون ده للمجنون تعطية وعطية ماهوش مضمون لابس سبيلة التشبك ملوش مأمون ودلال بتموت فعطية وعطية ماهوش مضمون لا بتسبيبة التشة أخت الأستاذ مأمون والطنط ماريكا اللهوة اللي مراتها المأذون اللي مرات أم هدارة أخت محمد سعدون والطنط ماريكا اللهوة اللي مراتها المأذون اللي مرات أم هدارة اخت محمد سعدون اللي معلق نبوية بنت الاستاذ مأمون اللي معلق نبوية بنت الاستاذ مأمون جايب المتعقد خالص جايب له شجع مجنون وشالوه عرض المعبود ذبحناها بخمارة وشالوه عرضة معبود البطلة هتشرب نجدة مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون عنتر وعدلة
شوف عندك يا سلام لما طيب يا سلام عندك باقي شوارب بس مفيش كلام عندك يا سلام لما طيب يا سلام عندك باقي شوارب بس مفيش كلام يكتب ليش الضرايب وانت لو نظام الشطة سلطوناية والنفاس الجام يفكش الضرايب والدولة والنظام في الشرطة السمسون رايب والنضارة الجام والعلم بالمضاربة ويراهن بالهدام ويتفرج يا سلام يا مرعمر يا سلام
ساري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة ساري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة صاحبت فيكي قلب فارس وجبتهم بك المغارة صاحبت فيكي قلب فارس وجبتهم بك المغارة عملت فيها نص بلا ولبست بربع الطهارة اه عشان تعدوا بنت بوي ابو الشوارب مستعارة عشان تعدوا بنت بوي ابو الشوارب مستعارة يا هبلة يا ام دماغ رومانسي يا مفكراني بالتجارة يا أستر الحريم تباها يا نحسي يا أكبر شرارة يا أستر الحريم تباها يا نحسي يا أكبر شرارة دفعت فيك دم قلبي وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة
وعندك يا سلام لك واتفرج يا سلام على عبلة بنت مالك عمارة السلام وعندك يا سلام لك واتفرج يا سلام على عبلة بنت مالك عمارة السلام دلوقتي النوادي اللي اتفضلت مدام أيوة في المدارس لهلوبة الغرام بلوية النوادي اللي اتفضلت مدام خيوبة في المدارس لهلوبة الغرام كشف السم يا ناس كشفت مساع جنبي قمر يا سلام انا العبلة يا سلام
ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت الشوارب كتير من الحليب ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت الشوارب ضرير من الحليب واموت اسمع كلمته وادوب طعم حليب واموت اسمع زيدة والروح يا عم حليم واشم في المخدة وانام فوق النسيم واشم في المخدة وانام فوق النسيم وكلمهم عنك وخلتهم وراعي وضاب الحق مالك مالك يا غشيم وكلم مامي عنك وخلتهم وراعي وضاب الحق مالك مبارك يا غشيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم ولو عن ترغيب والغم حياتي بالقديم ولو عن ترغيب والغم حياتي بالقديم ده حياة قلب القديم ده حياة قلب القديم جايزة نوبل
شوف عندك يا سلام والخرج يا سلام مواطن تحت عالي شكل لحاف ونام شوف عندك يا سلام والخرج يا سلام مواطن تحت عالي شكل لحاف ونام بارك كلمة بدرك ونسمي يا سلام يقال الجرايم باري مرش كلام وباري اللي قدرة ونسمي يا سلام وفي قار الكرايم تاريخ معرفش كتاب من يوم يا ضنار يا بيشالي في الكلام ويتفرج يا سلام على الشرب يا سلام
لما معاني نجيب نياد خزيجة لوبن ها يعني منام بيجي يا بيجي نومي يبقى النوديان يعني الدنيا ماشية بجنب المنظار يبقى الثانية 12 ساعة يبقى اليوم ليل ونهار يبقى القابل شخص تحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار لما معاني نجيب نياد خزيجة لوبن ها يعني منام بيجي يا جايزة نوبل يبقى النودية يعني الدنيا ماشية بجنب المنظار يبقى القابل شخص تحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار
ايوه يا لجنة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلجني ليه ايوه يا لجنة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلكني ايه انا مش فاهم حاجة صراحة لما القاتل ياخد جايزة اذا من دون تلبسه اباحة يبقى يا اما اللجنة دي بيضة او لا مؤاخذة رئيسها حمار يبقى لجنة الناموسة لجنة وجتوس الدين حوسة يبقى لجنة الناموسة لجنة وجتوس الدين حوسة يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا واي تبقى اللكمة بدل الكلمة والكاتب يمسك من شراب يبقى الراعي يعني الشاعر يسكن شقة في بيت قصيدة يكتب دنيا كل أشعار انتهى
شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الامناء شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الامناء في الحكم الانتخابي المنسى السلام سارق بالبلطجية ومن كان الغلام في الفصل الانتهائي من مسرح السلام سالم بالبطارية ومن كان الغلام عشان ضمن عبوره من دايرة الانتقام واتفرج يا سلام على عيسى يا سلام
اللي يسوي بيه العيسوي بيه اللي يسوي بيه العيسوي بيه فقد بالبكتان العيسوي بيه اللي حبسه كمان العيسوي بيه ملك الأمناء العيسوي بيه والمحتالات العيسوي بيه
وشغول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة وشغول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة سبح ربه من قباسة حكم البقرية مشض عليه لا يسوي به العيسوي بيه لا يسوي به العيسوي بيه صاحب البكتان العيسوي بيه إلى حبس كمان العيسوي بيه ملك الأمناء العيسوي بيه والمقتالات العيسوي بيه
بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباسة بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباسة سبحان الله من أنباسة بقى كل الإمد ده حبك إيديه لا أسوي بيه العيسوي بيه لا أسوي بيه العيسوي بيه فقد البكتان العيسوي بيه وده حب السكنان العيسوي بيه من كل بنان العيسوي بيه ولو واحد قلال العيسوي بيه
من أجل ضمان الحرية لجميع تجار البطلية من أجل ضمان الحرية لجميع تجار البطلية لا يسوي به مية المية هيخلي القرش بربع جنيه لا يسوي به العيسوي بيه انتكبوني العيسوي بيه خلي جوعك ريح العيسوي بيه خلي يحيى أمين العيسوي بيه ابن أم أمين العيسوي بيه العيسوي بيه العيسوي بيه العيسوي بيه السلام
وعندك يا سلام لما اتفرج يا سلام هدية مسرحية على كتف السلام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام هدية مسرحية على كتف السلام سلام كلام أذان وعليكم السلام مع العالم غلام عايزين كلام سلام كلام أهان وعليكم سلام على الأهان عايزين كلام والحالة بينا يا سلام يا كرم واتفرج يا سلام ده مع المسرح يا سلام
سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة والجليدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
مصري يوم نارت شبرا من تحت نفقها ومجانيها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها مصري يوم نارت شبرا من تحت نفقها ومجانيها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها في الغن والمدهون شفايف غرقانة وسايحة بلاوية زي الدرويش اللي حالتنا سرقوه وباعوه بيع ندامة يا سلمى يا سلامة كوكاكولا جت السلامة
سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة كوكاكولا جت السلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
نشروا الإعلان ملو الجرنان والبراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلان ملو الجرنان والبراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية كوكاكولا تسوق وتروق ضد الأفكار الهدامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر التانية أم علامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر التانية أم علامة
ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغير لون ولا تمنى ولا تنسلسل وضربوها ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغير لون ولا تمنى ولا تنسلسل وضربوها تحت المواعيد من بين النيل تحت المواعيد من بين النيل بتخلي ولادها يغنوا تسرح غناوينا بحوارينا على نغمة بكرة الرسامة
تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل والنخل العالم طافي والجذع الواطي ذليل النخل العالم طافي والجذع الواطي ذليل والريح العاكس الجالس والريح العاطبة الريح العاكس كالس والريح العاطبة وتعكر لونها من هم الناس يا خليل الناس متعكر لونها من هم الناس يا خليل عطشان والنجد بلدنا والزرع اخضر وجميل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل انا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين عشت دليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين عشت دليل ودليل حب عمايل ودليل الحب قليل ودليل الحب عمايل ودليل الحب قليل وانا كل ما اقول التوبه تطويل المواويل تطرق من قلبي جناين تبكي فيها الزليل ده انا كل ما اقول التوبه تطويل المواويل تطرق في القلب جناين تبكي فيها الزليل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامها بديل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامها بديل سكة ومحصودة ليلة يطويها جيل ورا جيل سكة ومحسوبة لينا نطويها جيل ورا جيل السوق نفرد خطوينا بالليل تدوي الأناديل عالسوق نفرد خطوينا بالليل تدوي الأناديل حوالينا اللوم حبابة ومعانا العقل ده ليه والشمس دي بتصب صبابة والمنبع ده نهر النيل حوالينا قلوب حبابة ومعانا العقل ده ليه والشمس تصب صبابة والمنبع نهر النيل والنام علينا يلوموا ملهمش علينا سبيل موشوط العشق بنام والشوق الورد أصيل موشوط العشق بنام ملام والشوق الورد أصيل ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل
النبي بكر